الابن والروح القدس الإله الواحد أمين خلصنا بنعمة ربنا لوقا 12 وكان إصحاح غني كان فيه تحذير من تعليم الفريسيين في الأول ووعود ربنا بالعناية بأولاده وبعدين الشخص اللي جه سأل المسيح كل أخي يقاسمني الميراث وحذرنا من الطمع وادانا مثل الغني الغبي وبعدين توصيات ربنا ان احنا ما نهتمش لحياتنا بالجسد وبالاكل والشرب ووعد ربنا لا تخف ايها القطيع الصغير ابوكم سر يعطيكم ملكوته والمطلوب مننا الانتظار وما يتصل بالانتظار من منطقة الحقوين وإيقاد السرج وبعدين سؤال معلمنا بطرس لربنا يسوع الكلام لينا كلنا ولا للناس كلها واداله مثل الوكيل الأمين الحكيم وبعدين إعلان ربنا يسوع إنه جه يلقي نار على الأرض نار الروح القدس نار تغيير النفوس وما يترتب عليها من اثار جميله في حياه الناس وسلبيه في انقسام الناس على بعض وانتهى بكلامه عن المجيء الثاني اذا كنتوا بتعرفوا تقروا طقس الدنيا بالاولى اعرفوا توقعوا مجيء المسيح والعلامات اللي قبله وقال لنا اخيرا حكايه الخصم اذا كان ليك خصم طول ما انت معاه في السكة ارضيه لئلا يسلمك الخصم الى القاضي والقاضي للحاكم وتتسجن وقلنا الخصم هو وصية ربنا او كلمته او ضمير الانسان اذا صالحته وعشت معاه في هدوء مش هتتعاقب عقاب ابدي اصحاح 13 وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائح فأجاب يسوع وقال لهم أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاطا أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا حصل مذبحة في الوقت ده أن بيلاطس ودوالي أورشليم ذبح جليليين كانوا نازلين أورشليم يقدموا ذبائح والقصة دي مش معروف قوي ملابستها البعض بيقول ان كان في واحد اسمه يهوذا الجليلي ذكر في سفر الاعمال عمل نوع من الثورة وقاد مجموعات ضخمة من الجليليين للثورة على الاستعمار الروماني في الوقت ده دول مستعمرين من الرومان فلما عمل الثورة دي تشبها بواحد زمان اسمه يهوذا المكب في سفر المكابيين قبل المسيح بسنوات طويلة بيلاطس انتقم من الثورة دي انه مسك مجموعة من الجليليين اللي كانوا في اورشليم كانوا جايين يقدموا ذبايح لان تقديم الذبايح كان في اورشليم وذبحهم مع ذبايحهم كان كان يعني جزار كان مفتري والبعض بيقول ان قد يكون ده سر الخلاف اللي حصل بين بيلاطس وهيرودس نسمع وقت محاكمة ربنا يسوع ان بيلاطس وهيرودس كانوا خصمين الى ان تصالحا وقت محاكمة المسيح الاثنين وقفوا نفس الموقف يدينوا المسيح فبعته بيلاطس بعت يسوع يتحاكم قدام هيرودس وهيرودس رجعه له تاني فبقوا اصحاب بعد ما كانوا اعداء والبعض بيقول كانوا اعداء بسبب المذبحه دي لان هيرودس كان والي الجليل في الشمال وبيلاطس كان والي اورشليم في الجنوب فالاثنين ولاة فما كانوش اصحاب في الاول ايا كانت الملابسات هي حادثه من الحوادث اللي تزعج الناس زي ما تسمع عن وباء شديد عن زلزال عن مرض انتشر بشدة حاجة حاجة مزعجة بتحصد الناس بدون ميعاد الناس في المواقف اللي زي كده بيجي في ذهنها دايما يمكن الناس دول كانوا أشرار وعشان كده ربنا عمل كده أو كانوا أشرار قوي فربنا يسوع له المجد حب يصلح الفكرة دي وقال أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاطا أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون تلاحظوا أن ربنا يسوع ما لغاش أن هم خطاط إنما فكرة هم أوحش من غيرهم هي دي اللي قال لا مش بالضرورة يكونوا أوحش من غيرهم طب إيه المغزى يا رب ورا حادثة صعبة زي كده قال المغزى بسيط هي رسالة لكل الناس إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون مرة واحد قال طب وهو ربنا عشان يبعت رسالة للناس كلها يبقى له كبش فداء كده يعني يبقى له مجموعة من الناس هم اللي يقدموا الرسالة بدمهم زعبيل فم هنا يقول هم أخذوا بخطيتهم وربنا استغل عقابهم رسالة للباقيين يعني ما تلغاش ان الناس دول وحشين ودي ساعتهم ما كل واحد له ساعة ايا كانت طريقة موته او كل واحد له نهاية لكن النهايات قد تكون رسائل للي لسه عايشين عارفين زي ايه زي واحد بعيد عنكم يموت بسبب الادمان ما هي رسالة لكل الشباب ابعدوا عن الحاجات المؤذية دي ففي رسائل ربنا بينقلها لكل الناس مستفيدا من نهايات بعض الناس انما النهاية مرتبطة بحياة كل واحد يعني دي الساعة اللي كان ربنا رايدها لهم على نفس النظام هو ربنا يسوع بقى اداهم مثل تاني قال لهم أو أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام البرج في سلوام سلوام دي اللي, بت... اللي جنب اورشليم بركة سلوام كان في برج هناك وقع فجأة على 18 واحد موتهم وقتلهم أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يبقى الآية اللي كررها ربنا يسوع هي دي وهي دي الرسالة كل ما تفتح الجورنال وتلاقي طوفان وتلاقي حادثة وتلاقي أزمة وتلاقي حاجة تخوف كده افتكر التعبير ده إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون ربنا يوميا بيبعت رسائل توبة للعالم يوميا رسائل توبة وفي رسائل صوتها عالي زي الطوفان الأخراني ده الزلزال بتاع شرق آسيا ده صوته عالي قوي 300 ألف نسمة في أيام يعني يا ناس في رب وارجعوا له بلاش كل واحد شايف نفسه ربنا وفاكر ان الساعة ما تجيلوش ابدا في ساعة بتيجي بدون توقع والانسان ضعيف وصغير حتى اللي بيقولوا الطبيعة وهي الطبيعة أقوى من الإنسان لو ربنا أراد فالإنسان لازم يستعد للنهاية في أي لحظة إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون كأنه بعد ما نبهنا في الإصحاح اللي فات للمجيء الثاني والوعد المجيء الثاني ما تخافوش أبوكم سر يعطيكم الملكوت والفكرة الانتظار العبيد المنتظرين سيدهم والفكرة الوكيل الأمين الحكيم والفكرة الضمير اللي تصالحه قبل ما تسيب الدنيا قال كل ده محتاج إيه؟ محتاج توبة التوبة هي الاستعداد للقاء المسيح والتوبة هي اللي تخليك وكيل أمين حكيم والتوبة هي اللي تخليك مصالح ضميرك ومستعد تقابل ربنا في أي وقت إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون وده يعلمنا بدل ما نتكلم في أمور الدنيا بلغة الدنيا تعالوا نتكلم في أمور الدنيا بلغة المسيح في ناس تقعد تتكلم في السياسة ساعات وهم مش ساسة يعني لو شغلهم نقول طيب صح إنما بما إننا مش ساسة ومش هنغير حاجة خلونا لما نقرأ الأحداث نقرأها بطريقة روحية لأن ربنا يسوع ما استفادش في البحث ما وراء الأمور إنما طلع بنتيجة مهمة وسريعة دي رسالة توبة الإنسان الروحاني يلتقط رسائل التوبة بسهولة ويلقطها كل يوم وكل ساعة وكل موقف وكل حادثة كل لما يشوف جنازة يقول ما أنا هبقى كده كل لما يشوف مريض يقول ده الإنسان ضعيف أنا كمان ضعيف بس مش واخد بالي لما يشوف واحد بيغلط يفتكر أنا يا رب ضعيف وبغلط بيلقط رسائل روحية من كل موقف من كل شخص إنما في ناس تبقى الرسائل واضحة وصريحة وما تسمعهاش إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون برضو ده ينبهنا الحاجة ان الهلاك الاتي له اشكال مختلفة يعني الطوفان بتاع نوح كان نوع من هلاك البشر نتيجة خطيئته سدوم وعمورة كان نوع تاني من الهلاك مذبحة بيلاطس كانت نوع ثالث سقوط البرج كان نوع رابع انما في الاخر ده كله دينونة من الله معنى كده ان ربنا حين يعاقب او تأتي الدينونة تأتي باشكال مختلفة ففي ناس تقول ايه ربنا في العهد القديم قاسي وفي العهد الجديد حنين لا ربنا هو هو هو حنين جدا انما بيكره الشر جدا وربنا هو الديان العادل ان كان حكم على العالم بالطوفان في العهد القديم بسبب شره هيحكم على العالم بجهنم بسبب شر انما الحكم لسه مؤجل ادي الفرق انما هو هو لما كناش شفنا جهنم لسه ده مش معناه ان ربنا راضي عن الشر اللي في الدنيا ده مأجل حكمه لكن بنشوف من الحاجات اللي بتحصل في الدنيا حاجات تهز الانسان عشان تفوقه لان ربنا هو الديان سكوته عن العالم ده مش معناه رضا بالشر ربنا واضح لكن مأجل الدينونة يمكن في العهد القديم كانت الدينونة سريعة لأن لسه الناس مبتدئة فيبقى التحذير واضح لو عملته كده هيحصل كده ويحصل كده بسرعة عشان الناس تتراجع إنما بعد طول عشرة ربنا الإنسان بقاله آلاف السنين بيسمع عن ربنا وشاف المسيح له المجد وعلمه المسيح كل حاجة قال له أنت كبرت أنا مش هحاسبك دلوقتي بس هحاسبك في الآخر لكن هي هي ربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد هو الطيب الحنين اللي عاوز كل الناس تروح السماء وهو الإله العادل الديان اللي بيكره الشر واللي بيغضب على الشر هو هو عشان كده في رسالة بطرس الثانية يقول وقتها هناك قوم يزعمون التباطؤ يعني ايه بيقولوا قد تباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم يعني بيقولوا قال هيجي وما جاش فابتدوا يشككوا الناس قالوا فبطرس جاوبهم وقال لهم لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد هو مش بطيء ومش غير كلامه ومش لغى حكاية مجيئه ومش الحكاية كده وكده لا جاي ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون وقال هذا المثل كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد فقال للكرام هو ذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد اقطعها لماذا تبطل الأرض أيضا فأجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعه تلاحظوا ربنا يسوع له المجد له كلام كله تشجيع وفي تركيز على دور الله ذاته دور المسيح وفي كلام في تحذير وفي تركيز على دور الإنسان ذاته والكتاب كله ماشي كده يركز شوية على دور ربنا ونعمته وشوية يفكر الإنسان بدوره وتوبته خلاص هو لسه بيقول لنا إن لم تتوبوا أصبحت مسؤولية علينا الواحد يقول لي يعني بس دي مسؤولية كبيرة ده توبة يعني تغيير وأنا عارف أغير نفسي يقوم ربنا يقول له هديك مثل يطمنك أنت مش هتغير نفسك لوحدك أنا اللي هغيرك هديك حاجة تشجعك التوبة أنا هعملها معاك هشتغلها معاك التوبة مش مسؤولية الإنسان لوحده إنما في دور واضح للإنسان قرار للإنسان إنه يتغير ويمشي مع ربنا والقرار ده يفضل طول العمر يتجدد ويستمر ويطلع منه مواقف وثمار كمان ربنا له دور كبير في الموضوع ده ايه الدور يدينا مثل بالذات دور ربنا يعبر عنه بامثال لاننا لا نرى ما يفعله الله في داخلنا احنا مش شايفين ربنا بيعمل ايه جوه قلبنا فعشان يعبر عما يدور من وراء العين والحس بيدينا دايما امثله فيقول لنا مثل جميل يقول واحد كان عنده شجرة تين مغروسة في كرمه وبعدين يجي في الموسم كل سنة أتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد فجاب الكرام الكرام اللي هو جنايني اللي ماسك المسؤولية وقال له هو ده ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد بقالي ثلاث سنين باجي بدور على الثمار ومش لاقي اقطعها لماذا تبطل الأرض أيضا المثل ده الآباء قالوا فيه حاجات كتير قوي لكم فكرة سريعة عن تأملات الآباء قالوا مثلا من ضمن ما قالوا الثلاث سنين دول ثلاث مراحل العمر مرحلة الطفولة مرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة مثلا أو الرجولة ثلاث سنين ربنا مستني ثمر ومفيش ثمر فرب فيجي بقى ايه العدل يقول ما كفايه كده الشخص ده ملوش قيمه ما بيعملش حاجه في الدنيا ما بيتاجرش بوزناته ما فاتش الملكوت في حاجه فالمسيح يقول طب طب فرصه اخيره فرصه اخيره نطول في عمره شويه عشان يتوب ولو ما تابش خلاص فيبقى الثلاث سنين كانهم ثلاث مراحل في العمر وتبقى الرساله انت تبت اول سنه طب ما تبتش تبت ثاني سنة لسه طب ثالث سنة الحق طب لو في المرحلة الأخيرة مفيش غير دي أول معنى قالوا الخطاب كان لليهود واليهود عدوا على مراحل هم كمان في مرحلة ما قبل أبونا إبراهيم ومرحلة من إبراهيم لموسى ومرحلة من موسى للمسيح ومفيش ولا مرحلة اليهود فيها مشوا صح او الناس مشيت فيها صح قبل ابونا ابراهيم ربنا خلق الدنيا عشان تشهد ليه انما الناس عبدت اوثان من ابراهيم لموسى كان في ناموس عائلي كده ابراهيم بيعلم الناس ربنا يحب ايه وما يحبش ايه والناس ما مشيتش صح جه موسى معاه شريعة سماوية من السماء والناس برضو ما سمعتهاش هذه ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا ولا أجد اقطعها فالمسيح يقول ايه ادوني فرصة انا اخيرة الكرام هنا المسيح يقول ادوني فرصة اعمل اللي اخر حاجة هتعمل ايه يا رب قال هاجي بقى اشتغل في الارض بنفسي هاجي اشتغل بقى ودي تبقى اخر فرصة فالعهد الجديد هو المرحلة اللي بعد طول انتظار من رحمة ربنا ودي المرحلة الأخيرة اللي ما ينفعش يجي بعدها حد خلاص دي آخر مرحلة لأن بعد كده تقطع تلك الشجرة حكاية اقطعها هو ده الحق وده العدل الإنسان اللي ربنا بصراحة مش مستفيد منه في الدنيا مفروض يرفده من الدنيا أنت لما تكون راجل أعمال وعندك موظف عال عليك لا بيشتغل ولا بيطلع انتاج ولا بيعمل اللي عليه طب هتخليه ليه اديت له فرصة ومرة واثنين وثلاثة انذار مرة واثنين وثلاثة قطع طبعا ده ده الفكر العادي انما رحمه ربنا اكتر من رحمه الناس يجي المسيح ويقول معلش فرصه كمان معلش فرصه كمان وتبقى فرصه فيها عطيه ما هياش فرصه كده وخلاص زي ما هو زي كل مره لا المره دي الفرصه غنيه غنيه بالعطايا على امل يثمر كلمه لماذا تبطل الارض تخوف الواحد لما يقول انا ابطل الارض يعني ايه ما هو وجود شجره في حقل ملهاش قيمه دي بتعطل بقيه الشجر دي مستغله مساحه من الارض استغلال بدون نفع بدون فايده بدون قيمه يبقى الافضل تتشال يمكن يطلع مكانها شجره مثمره مفيده سؤال لو واحد مكانك في الدنيا دي خد اللي انت خدته مش كان ممكن يطلع لربنا شغل احسن من اللي انت طلعته عرفت يعني ايه اقطعها لماذا تبطل الارض صحيح الواحد لو افترض ان واحد خد اللي هو خده من ربنا اكيد كان هيبقى احسن منه وكان هيطلع ثمار جميلة لربنا اذا نحن نبطل الارض نبطل الارض يعني بنضيع تعب ربنا بنضيع فرصة على ناس تانية الفرصة دي لو استغلوها آخرين يمكن كان الحكاية أحسن من كده هو عتاب لينا طب الحل إيه هو التوبة برضه الحل دايما كلمة التوبة طب والتوبة يا رب إحنا مش عارفين نغير نفسنا يقول بقى إيه قال له يا سيد اتركها هذه السنة أيضا ده ربنا يسوع له المجد وده كل شفيع يعني كل كاهن وكل خادم بيحب ولاده يقول نفس الكلام اتركها يا رب هذه السنة أيضا معلش عديها المرة دي يا رب فوتها كمان مرة طب ما تبصش تاني يا رب طب فرصة كمان اتركها هذه السنة أيضا أيضا تعود على أنك تركتها كتير تركتها بمعنى اديتها فرص كتير طب كمان فرصة يا رب اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها هنا الكرام بقى هيعمل شغل جامد ده دور النعمة بقى مش بقول لكم في الأول إن التوبة فيها دور من ربنا في واحد عمال ياخد في فرص وعمال عمره بيقرب يخلص ومفيش فايدة فالكرام يقول السما أنا هنقب حوله أنا بقى إيه هحفر حواليه هنا بقى جابت فكرة للآباء إنها التجارب سيبوني أحفر حواليه في الزراعة يقولوا لما يقلبوا الأرض الأرض تاخد من الشمس ومن الهواء ومن البكتيريا والحاجات دي وتتغذى فتقليب الأرض عملية مفيدة عشان نطلع اللي جوه بره ده ما بيطلعش بالساهل ده عاوزة تجارب عاوزة ضيقات بس ما هو مفيش فايدة أحسن ما يتقطع خلي بالكم التجربة كل ما تجيلك تجربة افتكر ان البديل ايه اقطعها لا التجربة كويس ان كان البديل اقطعها لا قول الحمد لله انها جت على انقب حولها انقب حولها طبعا احسن كتير على الاقل ديك لسه عندك فرصة انما اقطعها ما عادش في فرصة كل لما تجيلك ضيق قول ده ربنا بيحفر بس بيظبط شايف شغله عارف يعمل ايه عشان يدخلني السماء ما هو اسهل حاجه يقطعها لعلمكم الحفر والتنقيب والزبل اللي هيحطوا الشغلانه دي اصعب من القطع القطع هي ساعتين هيخلص منها وخلاص انما الحفر والشغل ده هيغلب الكرام طب ليه تغلب عشان بيحب الكرم عشان بيحب الشجره عشان الشجره غاليه انما الحكايه مش يجيب واحد مكان واحد وخلاص ما نبقاش ولاده اقطعها لماذا تبطل الارض ايضا قال له اتركها هذه السنه ايضا حتى انقب حولها قالوا كمان ساعات ربنا يطلع من جوانا بايات وبافكار وبتعاليم وبعظات يخلينا احنا اللي نكتشف ما في داخلنا تنقيب يعني ايه يعني افحص نفسك ادخل الى ذاتك ايه اللي معطلك ان تثمر انت خدت كتير من ربنا واخد الروح القدس اللي بيعمل قديسين ما بقتش قديس ليه واخد كلام ربنا اللي بيعمل قديسين ما بقتش قديس ليه واخد نعمة انك في كنيسة قوية قو... مليانة بركات ما طلعتش بركة ليه انقب خلي ربنا ينقب حولك سيب الروح القدس يشتغل جواك عشان يطلع المستخبي اقعد مع ربنا قعدات طويلة يقلبك يقلبك كده عشان يقول لك شايف دي الذات دي الكبيرة دي المنفوخة دي شايف الك... شايف الكذبة اللي انت سايبها بقالك عمرك كله ومصدقها شايف الشهوة دي اللي خلاك تخسر نفسك وتخسر الناس كلها يقلبك تقليد ويضع زبلا الزبل زي ما انتم عارفين اللي هي بتاع الحمام ده والبعض بيفهمها انه روث الحيوانات ودي دي ده سماد بلدي معروف السماد البلدي عادة ريحته وحشة ومنظره وحش انما مفيد للارض برضه زي التجارب حاجات ريحتها وحشة وشكلها وحش انما مفيدة للارض ايضا ينطبق الزبل كسماد على كلمة ربنا كلمة ربنا تنخس توجع توجع احيانا انما هي دي اللي بتشفي هي دي اللي بتغير هي دي اللي بتصلح انقب حولها واضع زبلا ده دور ربنا من رحمة ربنا علينا ان احنا لسه عايشين للحظة دي اكيد المسيح قال من ورانا لكل عن كل واحد فينا اترك هذه الصنايد شوف اتقالت عنك كم مرة بقى مش هقول لك عمرك كام بس يمكن اتقالت مش ثلاث سنين خمسين سنة ستين سنة وربنا مستني انك انت تبقى حاجة طب هتبقى حاجة امتى متى تصنع ثمرا برضه يجي واحد يقول طب ايه الثمر ايه اللي مستنيه ربنا مني الثمر ببساطة هو انك تبقى شبه المسيح انك تبقى انسان كما ارادك الله ما هو اللي بيعمل شجرة بيبقى له رؤية فيها مستنيها يبقى لها شكل ايه الشكل شوف ربنا عاوزك ايه ربنا اداك الامكانيات عشان تبقى شبه محبة فرح سلام طول انا لطف ودعا ايمان ثمر الروح ادي الثمر عندك محبة ولا زي بتاعت الناس إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم تتحسبش ثمر ما أنت بتحب اللي بيحبك دي مش ثمر لما تحب عدوك اسمها ثمر عندك فرح ولا بتفرح زي ما الناس بتفرح في الشارع ما هو في ناس بتفرح بس أفراح تافهة بسيط لا مش هي دي في فرح روحي ده اسمه ثمر طول أنا عندك طول أنا أكتر من الناس العادية يبقى ثمر كمان من الثمر انك بتشتغل لحساب الملكوت بتشتغل مع المسيح لحساب المسيح طب ربنا يسوع ايه شغله خلاص نفوس البشر مديت ايدك وبتشتغل معانا في خدمة خلاص النفوس يبقى في حياتك ثمر لسه مشغول على نفسك وولادك وفلوسك وحالك تبقى لسه فينك من الثمر مش تشتغل عشان يبقى في ثمر الحصاد كتير قوي العالم فقير جدا ومستني نعمة كلمة من, من واحد يكلمه عن ربنا طب ما تمد ايدك اشتغل حواليك ناس كتير قوي ربنا عينهم عليهم عينه عليهم عاوزهم عملت ايه معاهم هل اتيت بثمر انت تطالب بثمر لن تسأل عن منظرك هتقول له اصل انا كنت شجرة شكلي كويسة يقول لك وبعدين شجرة شكلها حلو أعمل بيها إيه أنا كنت عاوز ثمر نفس الموقف لو تذكره حصل في أسبوع الآلام لما لعن شجرة التين اللي شكلها كويس لكن ما لقاش فيها ثمر بس دي كانت النهاية بقى يعني شوفوا بين المثلين فاصل مثل شجرة التين التي لم تأتي بثمر وشفع فيها المسيح ثم قصة التينة الملعونة اللي هي النهاية خلاص ما عادش هتيجي لحظة مش هيتكلم مش هيقول كده ربنا يسوع مش هيقول اتركها تاني خلاص طب خليك متعلق باللي عمله المسيح معاك دلوقتي مديك الفرصة حتى انقب حولها واضع زبلا فان صنعت ثمرا والا لسه في والا مش معنى انك جيت الكنيسة وابتديت مع ربنا انك تنسى ان في لسه في وإلا وإلا يعني لازم تخاف وإلا ففيما بعد تقطع إن لم تأت بثمر ستقطع ده اللي قاله المسيح في إنجيل يوحنا بشكل واضح جدا قال كل غصن في لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار وكل ما يأتي بثمر مش هيسقفوا له ينقيه ليأتي بثمر أكثر الحكاية ما توقفش عند حد إنما اللي مش هيجيب ثمر هيقطع ده اللي قال يوحنا المعمدان في بداية الكرازة خالص قال قد وضعت الفأس على رأس الشجرة كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار نفس الرسالة الفاس على رأس الشجرة أو على جذع الشجرة يعني إيه يعني الدينونة قربت النهاية قربت العمر قرب يخلص حاسب هل أتيت بثمر ولا لسه مشغول بمنظر الشجره إن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطع وكان يعلم في أحد المجامع في السبت جاء عليهم يوم سبت وعادة اليهود يجتمعوا يوم السبت لأخذ التعليم وإذا امرأة كان بها روح ضعف ثماني عشر سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البت بالمناسبة رقم 18 في اليوناني أول حرفين من اسم يسوع في اليوناني فالاباء طبعا الاوائل كانوا غاويين يتاملوا في الارقام اصل لسه جاء 18 في حكايه بركه سلوان ودي هنا 18 سنه ست محنيه كده عليها روح ضعف ذليلها انما عند ال 18 المسيح يتدخل لان ده اشاره الى دوره يعني دور نعمته والارقام ليها دايما معاني جميله في فكر الاباء نقول منها شويه دلوقتي وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البت عاوز أقول لكم قاعدة برضو الآباء علموها لنا آباء القديسين بتوع زمان أغلب معجزات ربنا يسوع له المجد لم يذكر لأشخاصها أسماء مش كده السامرية ما حدش يعرف اسمها المخلع المولود أعمى مش كده حتى ابنة يايروس ما نعرفش اسم البنت وادي الست العجوز اللي هي ظهرها محني حكمة الكتاب أن لم يذكروا الأسماء عشان كل واحد فينا يبقى هو الحالة دي لأنه لو كان الاسم ذكر أنت نفسيا هتقول دي حكاية فلان لكن دلوقتي الاسم لم يذكر تبقى حكايتي وحكايتك تبقى الحكاية علينا احنا أنا المخلع وأنا المولود أعمى وأنا السامرية وأنا الابن الضال وأنا هذه المرأة المنحنية دي فلسفة الكتاب حط نفسك في كل قصة وآباء الكنيسة ما ياخدوش مجرد المعجزة كمعجزة شفاء إنما يغوصوا وراها في أفكار أخرى يقول إيه اللي يحمي الإنسان ويذله ده الإنسان غير الحيوان أغلب الحيوانات تلاحظوا عينيها للأرض رأسها كده معمولة بشكل تبص على الأرض إنما الإنسان هو اللي منتصب بطبعه فإذا أحمي بقى زي الحيوان بقت عينيه في الارض يعني مذلول يعني باصص على التراب اللي اتاخد منه لما الانسان يقدر يبص على السماء لانه في حته من السماء شبه ربنا من الاصل فالشيطان يضعف الانسان يخليه يبص للارض ما يبصش على السماء كل واحد عينيه في الدنيا هو المرأة المنحنية 18 سنة بسبب روح الضعف مش قادر يرفع عليه للسماء ويشوف الحقيقة مذلول في نير تقيل فوق راسه نير الخطية والشهوات والاهتمامات الأرضية ولم تقدر أن تنتصب البت مش قادرة تنتصب البت فلما رآها يسوع دعاها هنا بالمناسبة بقى الآباء القديسين قالوا ال 18 دي ستة في ثلاثة طب ايه ستة في ثلاثة قالوا ما احنا قلنا ثلاث مراحل في تاريخ البشرية انما ولا مرحلة كاملة يعني ما فيش ولا مرحلة حصل فيها شفاء كامل مرحلة ما قبل ابراهيم وما من ابراهيم لموسى ومن موسى للمسيح لغاية ما جه المسيح عشان الست ترفع راسها قالوا البشرية هي الست العجوزة المنحنية المذلولة اللي قبل إبراهيم مذلولة وبعد إبراهيم مذلولة وبعد موسى مذلولة إلى أن جاء المسيح ورفع رأسه أدي البشرية وستة ليه عشان سبعة كامل ستة ناقص سبعة رقم الأسبوع فمتى جاء الكامل حينئذ يبطل النقص وتنتهي المأساة قالوا كمان ثمانية وعشرة عشرة دول بتوع موسى دايما عشرة إشارة للوصايا العشر ثمانية رمز يستخدموه الآباء دايما إشارة للأبدية حياتنا على الأرض سبعات سبعات أسابيع فرقم سبعة يدل على الكمال في الأرض أول ما تجيب سيرة ثمانية يبقى طلعنا بره الدنيا خلاص ودخلنا في الأبدية عشان كده نسمي في اللغة الكنسية يوم الحد نسميه إما اليوم الأول اللي جاي منها كلمة أحد خلي بالكم العربي نقل الحتة دي من غير ما يعرف أو اليوم الثامن نسمي الحد اليوم الثامن ليه؟ الكتاب سمى السبت إيه؟ سابع يبقى إحنا الحد الثامن والحد هو اليوم بتاعنا إحنا بتوع الثامن يعني بتوع الأبدية إحنا بتوع ما بعد هذه الحياة إحنا بتوع اللي سايبين الدنيا وخارجين منها على حياة لا تنتهي فيقولوا مين اللي يكمل القديم العشرة ويدخلنا على الثمانية بتاعة العهد الجديد إلا المسيح له المجد فيطلق سراحنا من روح الضعف ومن ذل الخطية شوفوا بقى بتوع زمان رايقين ازاي بيحبوا يغوصوا في كل رقم وفي كل معنى ويطلعوا جواهر شايفين المسيح بيخلصنا وبيغيرنا وبينقذنا من حاجات ما نقدرش احنا نطلع نفسنا فيها فلما رآها يسوع دعاها تاخدوا بالكم الست ما راحتش للمسيح كان في ناس بتروح انما الست الغلبانه دي يمكن لضعف ايمانها ما راحتش او لعجزها ضعف حالها من روح الضعف اللي ماسكها ما راحتش لربنا يسوع انما المسيح دعاها عشان كده تنفع تبقى بشريه لان ربنا يسوع جيب نفسه الدنيا عشان يدعينا ويصلح حالنا وقال لها يا امرأة يا امرأة ده لقب احترام فاكرين كان يقولوا للعذراء يا امرأة يعني يا سيدتي ليدي يا امرأة دي مش كلمة مهينة ده بتترجم في العربي كده إنما يا امرأة دي الكلمة اللي كلها احترام مع الناس ست غلبانة كان طريقة ربنا يسوع مع الكل كده يا امرأة كو أنت أنك محلولة من ضعفك ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله ربنا يسوع المسيح له المجد يتكلم ويحط ايده احنا نحتاج ان نسمع ونلمس وربنا مستعد يعمل الشغلانه دي مع كل واحد بس لما يقول لك تعالى تيجي انت ساعات يقول لك تعالى وما تجيش وبعدين تبقى حاسس بعجزك وضعفك انما لو مش حاسس مش هتتغير في سنتك ابدا وقال لها انك محلوله من ضعفك اهي محلوله دي تهمنا قوي ليه تفكرنا بالفكره اللي ربنا يسوع غرسها فينا حكايه الخطيه بتأيد البني ادم فالحكايه عاوزه تتحل تتفك شوف في اشعياء 58 يتكلم عن الصوم اللي يعجب ربنا يقول اليس هذا صوما اختاره حل قيود الشر فك وعقد النير هو نفس الكلام ربنا شغلته يحل قيد قديم عقدة قديمة خطية قديمة عادة قديمة شهوة متسلطة على البني آدم دي عاوزة نعمة من ربنا عشان كده ربنا يسوع قال كل ما تحلونه قال للكهنة كده على الأرض يكون محلول في السماء يعني هديكوا السلطان بتاع الحل أنا عندي سلطان ربنا يسوع له المجد أحل من الضعف وأحل من الخطية هديكوا السلطان ده على الأرض عشان تبقوا وسط الناس انتوا المسيح وسط الناس تدوهم اللي أنا عاوز أديه لهم وبعدين يمد إيده واحد زي كيرلس الكبير كان مشغول قوي في شرحه لإنجيل لوقا الكلام ده في القرن الخامس بالتأكيد على أن المسيح له المجد إله متجسد إله وإنسان في نفس الشخص فكل قصة يركز على الحتة دي يقول عارفين ربنا جه ليه جه عشان الست الغلبانة دي ربنا عاوز يحط ايده ويلمسها فلازم يبقى له ايد فلازم يتجسد عشان يبقى له ايد عاوز يقول لها كلمة تسمعها فلازم يبقى له لسان فيتجسد عشان يقولها بلسانه عشان تسمعه فلما تسمعه ويلمسها تقوم وتتحرك فربنا جه من السماء لكي يكلمنا ويلمسنا فنقوم من ضعفنا وساعتها كان يقعد يسأل ولاده كيرلس الكبير عشان يقنعهم بفكرة مهمة يقول لهم هو اللي اتكلم إنسان ولا إله يتلخبطوا شوية بعدين يقولوا له إله يقول لهم ولو إله كنا هنسمعه إزاي يقولوا له إنسان يقول لهم ولو إنسان كانت تتحرك ولا تتحركش أبدا إنما هو الإله المتجسد هو اللي لمسها ربنا ولا الإنسان يسوع المسيح يقولوا له ربنا يقول لهم هو ربنا ما عندوش ايد طب ويسوع المسيح لو انسان لو لمسها مش هتخف انما الاله المتجسد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح لما يلمسها تبقى الايد دي ايد ابن الله المتجسد عارفين ليه كان بيعمل كده كان بيرد على واحد اسمه نسطور قسم المسيح حتتين يقول عليه شويه اله وشويه انسان فكان كل انجيل له كل حكايه خدها يحللها بالطريقه دي يقول لهم هنا اله ولا انسان لغايه ما اتعود يقولوا له الاله المتجسد الكلمه المتجسد يد ابن الله صوت ابن الله طب هو ابن الله كان له صوت ايوه بعد تجسده بقى صوته واضح وبقت ايده واضحه كوني محلوله من ضعفك فوضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله طبعا القصة لا تخلو من إيمان لأن أنتم عارفين بطبيعة الحال كل مريض لو المسيح لمسه وكان يخلو من الإيمان كان ممكن يبص له كده ويعترض يقول له يعني إيه وهو أنا لو عارف أفرد ظهري ما أنا كنت فردت إنما في بصيص من الإيمان في كل مريض إنه يبتدي جربت تفرد ظهرها لقيته اتفرد عشان ما حدش يقول ما فيش ايمان في القصه خالص لا في درجه صغيره ان الشخص بيستقبل النعمه بايمان فهي سمعت الكلمه وصدقت وداءت اللمسه وفرحت وفردت ظهرها فانتصبت وقامت كلمة انتصبت هنا أو استقامت ومجدت الله حياتنا الجديدة كده أنت كمسيحي لابد أن تعيش مستقيم لتمجد الله أنت كنت محمي من ذل الخطية كمل حياتك مستقيم مستقيم بمعناها بكل معانيها مستقيم بلا خطية ومستقيم عينك على السماء زي ما خلقك المسيح خلقك عينيك على السماء ما تبقاش أرضي ما تبقاش ترابي ما تبقاش زي الحيوانات لا عيش مستقيم تمجد الله دي الحياة الجديدة دي, دي الح... النعمة اللي انت خدتها دي ما تضيعهاش منك فأجاب رئيس المجمع شوفوا بقى قسوة القلب والعمى الروحي مفروض الناس تهيص ست غلبانة وخفت والناس البسيطة كلها هيصت وفرحت وبركت لها وغزغرته غالبا انما الرئيس المجمع اليهودي اتغاظ جدا ايه يا سيدي اللي غاظك طب ما انت ما عانتش المعاناه بتاعت الست دي اجاب رئيس المجمع وهو مختاظ أجاب رئيس المجمع وهو مختاظ لأن يسوع أبرأ في السبت. تحسه واحد لما مؤاخذة يعني ما بيحسش يعني يعني ست غلبانة ولازم تفرح معاها سبت ايه دلوقتي بس وبعدين هو اللي عمله المسيح ايه قال كلمة وحط ايده خلاص حسبتها خطية انه حط ايده طب ما انت بتمشي تلمس الناس يوم السبت لكن القلب القاسي لا يحب ربنا ولا يحب الناس يحبش غير نفسه يا ريته بيعرف يحب نفسه القلب القاسي لا عاوز رحمة ربنا على حد ولا على نفسه القلب القاسي يقف في الحرف ويدوس على الروح مع ان الروح يحيي والحرف يقتل الراجل ده كان يتمنى ان الست دي تموت ولا انها تخف بمعجزة يوم سبت من قسوة القلب هكذا يقف رئيس هذا العالم الشيطان بمنتهى القسوة عشان يمنع نعمة ربنا بحرفيات احيانا رئيس المجمع هنا زي الشيطان لان الوحيد اللي ما يفرحش بالنعمة الشيطان وكل اعوانه انما اي انسان بسيط غلبان يا نعمة ربنا حاجة ببلاش حاجة كبيرة نازلة من السماء ما عملناش منها ما طلبناهاش ما سعينا لهاش نعمة أجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبت وقال للجمع هي ستة أيام ينبغي فيها العمل ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت يا رب ارحمنا من أن نكون معلمين قصارى شوفوا بقى لما واحد يعلم بيعلم شريعة موسى مكانه كده فمعترض على اللي حصل بشدة قال لهم عندكم ست أيام اللي عاوز يخف طب ما سألتش نفسك هيخفوا إزاي من هذا الشخص الذي شفى دون أن يصلي دون أن يطلب قوة من الخارج زي أي نبي في العهد القديم ما سألتش السؤال ده بدل ما انت واقف تقول ست أيام لهم عيون يبصرون ولا يبصرون لهم أذان يسمعون ولا يفهمون حكاية واضحة أوي هو ده نبي مش نبي أعظم من كل نبي ده بيؤمر ده بيحط إيده بس ده لم يصلي حتى إلى الله لكي يعطي شفاء زي أي نبي يعني أنت في حضور الله ذاته أنت المفروض تسجد للمسيح في اللحظة دي لو قلبك طري شوية كنت تقع تحت رجلين المسيح وتقول له أؤمن يا سيد زي قصة المولود أعمى إنما من قسوة القلب يقول لهم روحوا تعالوا في الأيام الستة يوم السبت محدش يجي فأجابه الرب وقال يا مرائي المسيح بقى له المجد ما سكتلوش ما هو أصل عامل فيها رئيس ومعلم قال له يا مرائي يا مرائي هنا مش لأنه بيمثل على الناس التقوى بس لأنه بيقلب الحقيقة بسبب عنده وبسبب حرفيته يا مرائي اسأل قلبك قبل ما تسأل عقلك اسأل ضميرك دي لو كانت أختك ولا أمك كان هيبقى إيه ردك يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه المسيح عارف ان هم في الدرة رؤساء المجمع دول اغنياء كانوا فكانوا يكسروا السبت بس في حاجات محدش ياخد باله منها يخاف على الحمار او الطور بتاعه فروح يسقيه او ياكله وده المفروض ما يعملش الحاجات دي يوم السبت حسب طقسهم بقى وتقليدهم الأعمى قال له طب بذمتك مش انت من ورا الناس بتروح تفك الحمار وتأكله يعني فكر كده الست دي أغلى ولا الحمار اللي عندك ولا الطور اللي في بيتك برضو قال القديسين استخدم الطور والحمار إشارة إلى اليهود والأمم اللي مستنين اللي يحلهم ويسقيهم اللي مربوطين لغاية السبت فجي رب السبت يكسر السبت عشان خاطرهم ويحلهم من ذلهم عشان يسقيهم ويأكلهم إن كانوا يهود أو أمم وهذه وهي ابنة إبراهيم أصل كان اليهود يفتخروا إن هم أعلى من كل البشر لغاية النهاردة الحتة النزعة اللي فيهم دي إن هم سوبيريور عن كل الناس أعلى من كل الناس ليه؟ بفكرة دينية ان احنا اولاد ابراهيم قال له دي بنت ابراهيم وربنا موافقهم على حتة غلاوة ابراهيم بس غالي فعلا عند ربنا قال له بنت ابراهيم ابنة ابراهيم هذه قد ربطها الشيطان ثمان عشر سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط يوم السبت ربطها الشيطان 18 سنة مش الأحلى تتفك يوم سبت وكأنه بيصلح مفهوم السبت السبت الأعمى عند اليهود سبت حرفي يعني ايه ربنا مرتاح فما بيعملش حاجة طب هو ربنا فعلا ما بيعملش حاجة ربنا خلق في ست ايام وما تعبش انما كونه ارتاح في السابع يعني فرحان وبيتابع فرحان بخليقته وبيتابعها على رأي واحد من القديسين هو قال هو السبت الشمس ما بتطلعش ولا بتطلع إذا كانت بتطلع يبقى ربنا لسه شغال حتى يوم السبت بس اليهود الأغبياء مش فاهمين كده هو قال ارتاح يبقى تعب وارتاح تعب وارتاح ازاي انما ارتاح يعني فرحان بخليقته وبيراعيها قال له اللي بيراعي الخليقة كلها ما يفكش بنت ابراهيم في يوم سبت عشان يفرحها ايه مشكلة السبت هنا وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه هنا طبعا ما فيش حاجة حد يقدر يرد على المسيح حد يقدر يرد عليه يقول له ايه طيب صحيح ربنا الطيب مش ممكن طبعا يقف بالحرفيات ال ال ال العنيدة بتاعت اليهود اليهود المتكبرين قصاة القلب معاندين خجلوا واتكبسوا واتكسف انما لم يؤمنوا طب والشعب البسيط وفرح كل الجمع بجميع الاعمال المجيده الكائنه منه في واحد يشوف نعمه ربنا يفرح وفي واحد يشوف قد ما يشوف ويدور على الغلط ويعترض ويفكر بطريقه حرفيه وينطبق عليه لهم عيون يبصرون ولا يبصرون خليك من الشعب البسيط اللي يفرح بنعمه ربنا اللي يشوف ايد ربنا كل يوم بتفك واحدة محنية اللي كل مدى بيطبطب على البشرية المذلولة بإيده الحلوة شايف إيد ربنا ولا لا تعال نشوفها ونمجد ربنا ونفرح مع الشعب البسيط اللي فرحان بالأعمال المجيدة الكائنة من المسيح له كل المجد إلى الأبد آمين